بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين مرحبا بكم ايها الاحباء من جديد مع لقاء في عظه اخرى وتامل اخر في سفر نشيد الاناشيد لسليمان الحكيم دعونا نرفع قلوبنا بالصلاه بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين ايها الحب الالهي يا من ذابت قلوب عارفيك في محبتك نسألك أن تلمس قلوبنا في هذه هذا اليوم وهذه اللحظة حتى تشبعنا بهذا الحب وتمتعنا به ولك كل المجد من الآن وإلى الأبد آمين إلى سفر نشيد الأناشيد أيها الأحباء و العدد الثاني من الإصحاح الأول لأننا أخذنا الآية الأولى المرة السابقة الآن إلى الآية الثانية التي تقول ليقبلني بقبلات فمه لأن حبك أطيب من الخمر طبعا يخيل إلي أن المعترضين الآن سيقولون ما حاجتنا بعد الى شهود فهل عباره تشهد بالكلام الفاضح ليقبلني في كلام فاضح اكثر من كده لكن مساكين طبعا لانه من فضله القلب يتكلم الانسان فافكار قلوبهم شريره ليه اصل القبله بالنسبه لهم تنحصر في الجنس والشهوة الجسدية ولكن الكتاب المقدس يكشف لنا عن أنواع عديدة من القبلات منها قبلات العدو الغاشة في سفر الأمثال يقول غاشة هي قبلات العدو طبعا ونوع ثاني من القبلات قبلة الغدر في الكتاب المقدس بيحكي لنا عن قائد جيش اسمه يؤاب كان مع داود وكان في قائد جيش تاني اسمه عماسة كان مع أبشالوم ابنه فلما مات أبشالوم ابتدى ينضم عماسة إلى جيش داود فراح يؤاب يقابله فيؤاب لما قابله خده بالأحضان ومسك دانه بإيده ومن تحت لتحت طلع سيف وجه دغزه في بطن عماسة سقط ميت في قبلات غدر كتير مش كده ولا ايه في وفي قبلة الخيانة يهوذا الاسخريوطي راح للمسيح يقبله لكن كان مدينهم علامة ان اللي يقبله هو هو امسكوه دي قبلات غير قبلات الشهوة وطبعا في قبلات الشهوة وهي معروفة في سفر الأمثال عن المرأة الأجنبية وقبلاتها ولكن هناك أيضا قبلات مقدسة مش كل القبلات قبلات غدر وخيانة ولا شهوة لكن هناك قبلات مقدسة وعن هذه القبلات المقدسة تدور تأملاتنا في هذه الحلقة بنعمة الله زي ايه اولا قبلة المصالحة ثانيا قبلة المسامحة ثالثا القبلة المانحة فتعالوا بنا لنرى هذه القبلات المقدسة اولا قبلة المصالحة الكتاب المقدس بيورينا اخين هما عيسو ويعقوب ولاد ابينا اسحاق كان حصل مشاكل بينهم وبين بعض معروف ان عيسو كان له البركه والبكوريه عيسو استهان بالبكوريه ولما جه ياخد البركه رفض ومين اللي اخذها يعقوب فعيسو اراد ان يقتل يعقوب فيعقوب هرب عند خاله لابان وفاتت السنين واغتنى يعقوب وراجع بالخير كله فارسل الى اخيه عيسو في المقدمه آه، رعاه وياهم مواشي وقال لهم روحوا ادوا ديت لعيسو هديه فعيسو شاف الحاجات ديت مين دي؟ قالوا دي من يعقوب اخوك قال يا سلام عنده كل الخير ده قال له اه وجاي هيقابلك دلوقتي وبعدين عيسو طبعا نعم الهديه بتلين القلوب فعيسو شاف يعقوب جاي من بعيد فطلع يجري على يعقوب اللي كان عدوه لكن ربنا اداه نعمه في عينيه يقول الكتاب كده ووقع على عنقه وقبله قبله قبله حصل مصالحه وكمان الكتاب بيحكي لنا عن داوود وابشالوم ابنه كان ليه ابن اسمه ابشالوم ابشالوم ده ارتكب جريمه ضد اخ من اخواته وداوود النبي زعل وابشالوم هرب وابتدت تبقى ضمير وقلب داوود النبي تعبان من جهه ابشالوم اتدخلوا ولاد الحلال وعملوا زي مصالحه بين الاثنين وجابوا ابشالوم لابيه داوود يقول الكتاب كده فقبل الملك ابشالوم قبله حصل مصالحه دي كلها امثله رائعه للمصالحات ولكن تبقى اعظم مصالحه في التاريخ هي التي قال عنها الكتاب المقدس في رساله كورنثوس الثانيه اصحاح خمسه وعدد 19 لان الله كان في المسيح مصالحا العالم لنفسه غير حاسب لهم خطاياهم مصالح زمان قديم آه، ايوب الصابر لما ثقلت عليه يد الرب وبقى تحت التجارب والالام يفقد ولاده يفقد بناته يفقد ممتلكاته يفقد صحته فقال له يا رب انا انا في عداوه وياك ولا ايه يا رب؟ لا يا رب من فضلك انا ما اقدرش على كده ما فيش مصالح بينا يضع يديه على كلينا يصالحنا ما لما يجوا اثنين يصالحوا واحد يصالح اثنين يجي ماسكهم تحت باطه كده ولممهم مع بعض يقول له، آه، قبلوا قبلوا وتتم مصالحه لكن مين اللي هيعمل مصالحه بين الله وبين الانسان صعب مش ممكن ولكن نشكر الله انها تمت في المسيح يسوع المسيح يسوع الانسان اللي بيشبهنا فسهل انه يحط ايده معانا وكذلك ايضا فيه اللاهوت اللي سهل قوي انه يوحد بيننا وبين اللاهوت ويعمل مصالحه مع الاب القدوس ده المصالحه العظمى مصالحه الاب مع البشر في شخص المسيح المصلوب صنع صلحا بجسده انا فاكر قصه عن ام كان لها ولد وحيد والولد ده حصل انه غلط في حق ابوه فابوه قال الولد ده ما يقعدش في البيت ومشي الام تعبانه عايزه تشوف ابنها اعتلت صحتها لازمت الفراش اقتربت من لحظه الموت طلبت من جوزها طلب واحد قالت له قبل ما اموت عايزه اشوف ابني فالاب تحت هذا الضغط النفسي ومراته بتموت قدامه هو بيحبها فعلا فبعت جاب ابنه الست نايمه على السرير والاب واقف من هنا والابن واقف من الناحيه الثانيه بعدين الام مش قادره تتكلم مسكينه لكن جمعت اشلاء صحتها ومسكت ايد الابن وايد الاب وعلى صدرها وحطت الايدين في بعض واسلمت الروح فتعانق الاب مع ابنه وصا- وصا- صارت المصالحه ده اللي عمله المسيح اسلم الروح بعد ان قال قد اكمل وتمت المصالحه عزيزي هل اغضبت الله في حياتك هل انت في عداوه مع الله اليوم ان اردت ان تتصالح مع الله فهو يمد لك يد المصالحه قل له يا رب انا اغضبتك كتير انا جاي عشان اتصالح وياك يا رب النهارده من خلال شخص المسيح اقبلني الذي بذل ذاته فداء عني وكفر عن خطاياي لذا انا اتي من خلال المسيح الفادي والمخلص الذي صالحني معك لتقبلني من جديد اقبل هذا والرب يكون معك امين ناتي احبائي الى قبله المسامحه قريبه المصالحه والمسامحه ما هو مش ممكن هتتم المصالحه الا لما يبقى فيه مسامحه الكتاب المقدس بيقدم لنا قصه الابن الضال الابن الضال اب كان عنده ولدين الولد الصغير قال لابوه اسمع ابا قال له إيه؟ قال له انا دلوقتي كبرت وبقيت حر نفسي والحقيقه انا عايز اعيش على مزاجي بقى وراحتي قال له يا ابني ليه حد مزعلك قال له لا انا عايز اعيش بحريتي انا عايز ما يخصني من الميراث قال له عايز تورثني يا ابني وانا حي قال له سيبك من المشاعر دي الكلام ده. انا انا ما بفهمش الكلام ده انا عايز من الميراث بتاعي الاب محب جدا وبسيط للغايه قال له خد يا ابني حقك في الميراث معلش والواد خد الفلوس ومشي وبذر امواله في عيش مسرف راح بلاد بعيده وعاش على حل شعره لحد ما خلصت الفلوس احتاج راح اشتغل راعي خنازير والخنازير كانت مكروهه زي ما احنا عارفين عند اليهود والمثل ده قاله عن شعب اليهود فراح اشتغل راعي خنازير وبعدين كان يطلع يهز الشجر بتاع الخرنوب عشان ينزل اكل الخنازير وهو ياكل منه عمل ما ينزل من فوق لان ال- ال- ال- الثمره بتبقى موجوده في الشراشيب الفوقانيه اللي ما يقدرش يطلع لها فعمل ما ينزل عشان ياكل يلاقي الخنازير مسحت الكل فابتدى يحتاج وفاق لنفسه قال كم من اجير في بيت ابي يفضل عنه الخبز وانا هنا اهلك جوعا خذ القرار الان اقوم واذهب الى ابي واقول له اخطات الى السماء وقدامك ولست مستحقا ان ادعى لك ابنا اجعلني كاحد اجرائك يا سلام اه طبعا قرار حاسم وحازم وقام الواد الواد الكتاب المقدس يقول انه قبل ما يجي بيت ابوه الاب واقف فوق وعمال يبص ومستني ابنه يجي طول الوقت اللي غابه الولد وقلب ابوه متعلق بالسكه اللي مشى منها وكانت فرحه ابوه لا تقدر لما شاف الولد جاي من بعيد ما خلاش يستنى لحد ما يجي البيت من شده الفرح والحب طلع يجري الاب العجوز طبعا كان اعجز مني وراح الى ان وصل الى هذا الابن الضال ووقع على عنقه وقبله الواد جه يقول له اخطات الى السماء وقدامك ولست مستحقا ان ادعى لك ابنا ما خلاهش يكمل ويقول له اجعلني كاحد اجرائك قال له لا ده انت ابني اخرجوا له الحله الاولى والخاتم وحذاء في رجليه وفرح وعمل وليمه كبيره بعودته عشان كده الرب بيقول في اشعياء هلم نتحاجج يقول الرب ان كانت خطاياكم كالترمز تبيض كالثلج ان كانت حمراء كالدودي تصير بيضاء كالصوف ويقول محوت كغيمة ذنوبك وكسحاب خطاياك ارجع الي لاني فديتك ربنا بيقول لك كده بيقول لك انا انا هو الماحي ذنوبك من اجل اسمي وخطاياك لا اذكرها فيما بح- بعد تطرح في بحر النسيان ولا تذكر يا سلام عارفين داود النبي داود النبي اخطا خطيه كبيره قوي قوي قوي قوي لا تليق بملك لا ملك ممكن لكن المفروض لا تليق بنبي بتاع ربنا وقلبه مثل قلب الله عندما اخطا مع امراه قائد من قوات جيشه اوريا الحسي فجاءه نبي اسمه ناثان وقال له يا جلاله الملك قال له نعم يا ابني ماذا تريد ايها النبي قال له كان فيه راجل جاله ضيف الراجل ده كان عنده مئة من النعاج فبدل ما يقوم يذبح نعجة للضيف ويوكله لكن نظر إلى جاره فوجد عنده نعجة وحيدة فأرسل وأخذ هذه النعجة وذبحها للضيف فداود النبي قال له إيه؟ قال له حصل كده قال له عندي في المملكة قال له آه عندك في المملكة قال له يا سلام ازاي يحصل الكلام ده حي هو اسم الرب لا بد ان يموت هذا الرجل وبقوة الروح القدس أشار ناثان النبي إلى داود وقال له أنت هو الرجل يا خبر أبيض أنت هو الرجل فاء داود ما هو ساعات الناس بتحتاج إلى شورت شارب شوك عشان خاطر تفوق ففاء داود النبي وتاب ولما تاب الرب قال له يوناثان قال له ناثان قال له الرب نقل عنك خطيتك لن تموت الرب مستعد ان ينقل عنك خطيتك انا احكي لك قصه صغيره عشان تطمن كان في مره ولد وبنت رايحين يقضوا الاجازه الصيفيه عند ستهم وبعدين الولد سته جابت له بندقيه صيد فجه يصطاد فضربت البندقيه في وزه ماتت اخته خدتها ذل عليه كل شويه تقول له اغسل مواعيني احسن اقول لتيتا يوم الولد نظف البيت احسن اقول لتيتا ينظف البيت ذلاه ففي مره من المرات الولد زهق تعب قال لها كلميها قولي لها فقعد عيط فتيتا جات له قالت له مالك يا بابا قال لها الحكايه قالت له يا سلام طب ما جيتليش من بدري ليه يا بابا انا شايفه كل حاجه انا كنت في الدور الثاني ببص من الشباك وانت ضربت الوزه ودفنتها في الارض انا شايفه كل حاجه وانا مسامحاك يا ابني من ساعتها انت تعب نفسك ومزول ده كده ليه يا سلام مسامحاه الله ينظر الينا ويرى خطايانا واحنا قاعدين مذلولين للشيطان وللمخاوف وللناس لكن الله يقول انا سامحتك هل ارتكبت اثما امام الله وتخشى منه وبتهرب من قدامه الى اين تذهب من روحه والى اين تهرب من وجهه تعال للرب دلوقتي احسن وقول له يا رب انا اخطات الى السماء وقدامك سامحني هيسامحك على طول ويغفر خطاياك يسامحك بهذا ايها الاحباء نفهم ايضا قبله المسامحه قبله المصالحه قبلة المسامحة ثم القبلة المانحة ايه القبلة المانحة دي كمان عمرك ما سمعت عنها؟ لا انا اقولها لك سمعت ما سمعتش عن الاسعافات الاولانية الاولية اللي بيعملوها ما سمعتش عن قبلة الحياة بيحط الواحد بق على بق الانسان ويوصل هوا الى رئتيه فيبتدي يحيا دخل له اكسجين يبتدي يحيا ويفوق انتبه الكلام ده بنصه حصل مع أليشع النبي لما كان عند واحدة ست آه، في شونم فاسمها الشونمية المرأة الشونمية والست عملت له أوضة فوق وهو لما شاف الحكاية دي قال لها طيب أنت تحتاجي لأي خدمة قالت له لا متشكرة قال لها بس أنا شايف ما عندكيش ولاد أنا أصلي عشان ربنا يديكي ولد فادها ولد وفي يوم وساب البلد ومشي وفي يوم الولد ده مرض ومات فالست حطته في الاوضه بتاعت اليشع وراحت جري للبلد اللي فيها اليشع فشافها قالها ايه جايه ليه هو في حاجه اسلام لك قالت له سلام اسلام لزوجك قالت له سلام اسلام للولد قالت له سلام قال ده الولد ميت قالت له سلام بالايمان وبعدين حكت له الحكايه فخد بعضه وراح وياها وصل الى البيت وقام وعمل قبلة الحياة لابنها ابن الشونامية مش قبلة حياة ده ده مات وشبع موت لكن كان بيصلي ويأتي ليعطيه نسمة حياة من الرب وقد استجاب الرب وقام الولد وضع فمه على فمه كما يقول الكتاب المقدس في ملوك تاني صح أربعة قبلة حياة العروس بتقول للعريس أي عروس نشيد بتكلم المسيح وتقول له قبلني بقبلات فمك أعطني قبلة المصالحة وقبلة المسامحة والقبلة المانحة للحياة أعطيني حياة جديدة أعطيني نعمة جديدة أعطيني قلب جديد أعطيني حياة أبدية لأن يقول كده أما هبة الله فهي حياة أبدية أتيت ليكون لكم حياة ويكون لكم أ- أفضل المسيح جه عشان يعطيك حياة ويعطيك حياة أفضل حياة أبدية هل تقبل هل تريد أن تنال قبلة الحياة الآن أنت حاسس أنك أنت ميت بالخطية كنا أموات بالذنوب والخطايا ميت في الشر ضميرك ميت وقلبك ميت وحياتك في موات لك اسم انك حي وانت ميت ميت بالروح هل تريد ان تنال حياه روحيه مش كفايه السنين اللي قضيناها ورا الشر ورا الخطيه ورا العالم مش كفايه السنين التي قضيت في الخمار وفي الشهوات وفي ارتياد الملاك- الملاهي وفي عمل الشر في عيني الرب مش كفايه دي حاله موات حاله موات كم نحن نحتاج الى قبله القبله المانحه قل له يا رب انا ميت بالخطيه احييني قل له احييني يا رب انا محتاج ان انا احيا النهارده يا رب انا حاسس كده ان ضميري ميت حاسس ان قلبي ميت حاسس ان انا عايش مع الاموات حاسس ان حاسس ان انا عايش مع كوره الخنازير لكن انا عايز اعيش النهارده احبائي المستمعين ابنائي وبناتي الذين اعتز بهم واحبهم واريد ان ينالوا فعلا بركه الرب ونعمته آه، اتكلمنا دلوقتي عن قبلات تطلبها العروس بتقول له ليقبلني بقبلات فمه ليست قبلات شهوه ولا نجاسه ولا دنس لا ولا قبلات شريره ماكره وخيانه وخبث واغتيال لا تكلمنا عن قبله المصالحه تطلبها العروس تكلمنا عن قبلة المسامحة تطلب من الرب أن يسامحها بكل الماضي عندما يحتضنها ويغفر خطاياها أي أنا وأنت نفسي ونفسك هذه الطلبة ثم طلبت القبلة المانحة امنحني الحياة امنحني أن أعيش أمامك في بر وقداسة وطهارة هل تشعر أنك تحتاج إلى هذه القبلات المقدسة اسأل نفسك هل تريد أن تتصالح مع المسيح الله يمد لك يد الحب للمصالحة فهل تقبلها ولا عايش طول عمرك عمرك رافض لنعمة ربنا رافض لإيد ربنا رافض مبادرات الله الرب جاي لك لحدك عشان يقبلك قبلة المصالحة والمسامحة والقبلة المانحة يقول أنا واقف على الباب وأقرع إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أنا مستعد أن أدخل إليه وأتعشى معه وهو معي انت بتقفل الباب في وجه يسوع ليه انت مش عايز يسوع ليه انت رافض يسوع ليه ليه رافض ليه المسيح مستعد ان يسامحك فهل تطلب غفرانه تطلب السماح تاتي اليه تائبا ندمان على الحياه الماضيه كلها التي قضيت في الشر والخطيه ندمان على كل ما فعلت هو ذا يد الرب الان ممدوده ممدوده ليك بالنعم ممدوده ليك بالبركات ليهبها لك فهل تطلب منه بثقه انه لازم هيعطيك بحسب وعده هو وعد كده والله لا يمكن ابدا ان يغير وعده لابد ان يفي بمواعيده مواعيد الله صادقه فهل تثق في صدق وعد الله وتثق في امانه الله وتثق في محبه الله وتثق انه سوف يستجيب لك اسالوا تعطوا اطلبوا تجدوا اقرعوا يفتح لكم الرب طيب الرب يحب ان يعطي فوق ما نسال او نطلب افتح قلبك ليه لو ربنا لمس قلبك خلال هذه الكلمات لو لمس قلبك باي كلمه من الكلمات لو حبيت تعيش مع الله والرب ياخدك في احضانه قل له قل له يا رب قل له يا رب يا رب انا بفتح قلبي ليك اشكرك يا سيدي على محبتك الفياضه اشكرك على استعدادك ان تسامحني وتصالحني والحياه تمنحني اقبل يا رب توبتي اغفر يا رب خطيتي ادخل يا رب حياتي املك على قلبي وكياني بالكامل خليني ابنك وانا بشكرك لان وعدك بيقول انك انت صادق وامين ولا بد ان تعطي ما نسال او نطلب اشكرك لانك قبلتني اشكرك لانك سامحتني اشكرك لانك صالحتني اشكرك لانك اعطيتني روح جديده وحياه جديده لاحيا معك بقيه ايام عمري لو تثق وتصلي من قلبك الله سيعطيك وهتحس انت بعمل الله العظيم في حياتك امنيتي وطلبتي وصلاتي ان يباركك ويباركك الرب وتكون دي فرصه خلاص وبدايه حياه جديده مع المسيح اوعى تضيعها فرصه اوعى تضيع منك الرب معك ويبارك حياتكم الى اللقاء thank you